السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أكيد الكثير من الفتيات تشتاق أنها تسمع بعض الصحابيات أليس كذلك؟ الكل نفسه يسمع عن بقى احنا سمعنا نماذج عن الرجالة عاوزين نسمع عن النساء ان شاء الله هنسمعكم عن النساء لكن مش النهاردة لكن ان شاء الله لعل ايه يخبأ لكنا في العشر الأواخر شيئا آه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وهنتكلم معاكم إن شاء الله بإذن الله عن بعض الصحابيات من بنات الصحابة وفتيات الصحابة ونشوف قد ايه ان السن ده ان لان بعض الناس يكون فاكر ان الصحابية ديت يعني واحدة بقى قاعدة طول الليل على السجادة وقاعدة مال تبكي واتني بإبريق الوضوء يا فتاة ويا جارية وتأتي بالسجادة نعم يا سيدي ها هي وعايشين المعنى ده في ناس بيبقى ده شعورهم عن الصحابيات كانوا عايشين كده هنشوف ان طبيعة نساء الصحابة كانوا عايشين ازاي هل كانوا حياتهم كانت بالطريقة ديت ولا لا حياتهم عادي يعني حياتهم عادية جدا لكن ناس بيستمتعوا بحياتهم بس في طاعة الله سبحانه وتعالى في عدم التعرض لما يسخط الرب جل وعلا هنشوف الكلام ده إن شاء الله في الفترات القادمة بإذن الله إن شاء الله لينا لقاء مع مرتين أو ثلاثة مع نساء وفتيات وبنات الصحابة رضي الله عنهن اليوم هنتكلم عن شخصية واحد من الصحابة أه سبحان الله أه ليه ليه موقف عجيب جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ايه بيقول لنا ان ان الصحابة كانوا ناس طبيعيين يعني جدا وان هم ممكن يحصل لهم ممكن يقع في مشكلة وممكن يحصل لهم خلل وممكن يعني الشيطان يضحك عليهم و... ويعملوا معصية آه بس سبحان الله هنشوفهم بقى هم ايه لما كانوا بيقعوا كانوا بيقوموا ازاي والصدق بتاعهم النهاردة احنا هنتكلم عن شخصية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في آه بيعة العقبة وطبعا لما نتكلم ان بيعة العقبة ديت يعني بيعة العقبة الثانية دي كانت حاجة صعبة جدا جدا ان انصار راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ما يهاجر وقابلوه في أيام التشريق في منى في مكان بالليل وبدأوا يتسللوا كالقط يعني عاملين ايه زي القط كده ومحدش واخد باله بيتسللوا وسط الجبال عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس عم النبي وكان آنذاك رجل مشرك ولكن يريد أن يطلع على الاتفاق اللي مع مع ابن أخيه وهل الناس دي فعلا هتساعدك يا محمد ولا لأ فكان من باب يعني القومية ومن باب النسب والعيلة فهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوا النبي وبايعوه على الموت وبايعوه على البذل وبايعوه على كذا لدرجة قالوا له يا رسول الله لو أمرتنا أن ننزل هذا الوادي يعني ننزل من الجبل ده خلاص على هؤلاء لأعملنا فيهم إيه سيوفنا يعني السيوف ديت هتشتغل جامد جدا يعني عاوزين بيقولوا بس يا رسول الله ائذن لنا فكان النبي يقول لم أؤمر بعد لا أنا لم يأتي إلي أمر بقتالهم ما فيش بيني وبين الكفار أي قتال فسبحان الله فكان عندهم شوق عالي جدا وعندهم استعداد للبذل استعداد للتضحية الأنصار دول يعني سبحان الله يعني بشر مختلف تماما في حب النبي صلى الله عليه وسلم في البذل للنبي صلى الله عليه وسلم في أمنيتهم في إن هم يقدموا حاجة للدين المهم هو كان كانوا هم عددهم سبعون رجلا وامرأتان دول كانوا اللي اللي اعتنقوا الإسلام 72 بنتكلم في 72 يعني عدد برضه مش العدد الضخم يعني العدد ده يعني النهارده الميكروباص الاتوبيس اللي هو 48 راكب لو في اتنين مش هياخد هيكون هيكون فاضي يعني سبحان الله كان في طليعة هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء صاحبنا اللي احنا هنتكلم عنه الآن وهو رفاعة ابن المنذر أبو لبابة أبو لبابة رفاعة ابن المنذر ده كان من الصحابة المباركين ونزلت فيه آيات احنا بنتلوها في القرآن هنشوف أبو لبابة ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به ليه موقف هنختصر قصته كلها فيه الموقف ده إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل ما اقول الموقف ده حصل منه حاجه كده بت... بتقول لكم قد ايه ان هو بيشتاق للبذل وقد ايه ان هو كبير قوي يعني لما جت غزوه بدر اراد ان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا خليك انت تكون انت ايه خالفتي في المدينه يعني انت اللي تكون مكاني في المدينه فاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه ودي طبعا شرف عالي جدا صح انك تكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفرح ولا تتضايق تكون سعيد ولا يعني متضايق ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خليك مكاني انا هروح مشوار وانت هتكون مكاني تتضايق ده بيقول خليك مكاني يعني ده اكيد حاجه جامده قوي صح وتفرح قوي بالكلام ده كله لكن من جواه هو عاوز يجاهد عاوز يقاتل عاوز ياخد يعني عاوز العمل الاكتر عاوز العمل اللي فيه اجر اكتر تلاقي مثلا بعض الناس في العشر الاواخر هو عاوز العمل الاكبر العمل اللي فيه اجور اعلى اللي ففي بعض الشخصيات بيفكر بالآلية دي وفي ناس تانية لا مش فارق معاها خالص هو يعني الحوار ما لا عادي جدا يعني يا طب حبيب قلبي التراويح التهجد مش هتركز فيها مش هتحاول تلحق ترفع ايدك وتدعي وتطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريد لا هو يقول لك عادي يعني يا الشيخ ما انا برضه انا صليت وكده وبتاع لكن هم لا ما يكتفوش بالعمل باي عمل هم عاوزين دايما اعلى حاجه زي ما في البعض كده في الدنيا تلاقيه مثلا ايه تلاقي زمايلكم في المدارس والجامعات عاوز يطلع الاول على الدفعه يا عم الحاج احنا خلاص الحمد لله حلينا وسلمنا البحث كويس يقول لك لا احنا عاوزين ايه نعمل اعلى حاجه نوصل لاعلى حاجه سبحان الله هو ابو لبابه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف قد ايه ان هو بيعاني صلى الله عليه وسلم بيعاني ان ابو لبابه بيعاني بالحرمان من ثواب الجهاد ان هو مش هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلان دي خساره شديده قوي وقاعد بقى متضايق وفاصل رغم ان هو هيبقى رئيس المدينه يعني اذا صح التعبير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يطيب خاطره وانه يرضيه فلما رجع من بدر اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشارك لابو لبابه واعطاه اعطى لابي لبابه ايه ضرب ليه بسهم واداله اجر زيه زي اللي كانه قاتل معهم فخد من الغنيمه اه انتوا عارفين بعد القتال كل ما يؤخذ من الكفار فده يذهب الى حاكم المسلمين ويوزعه بين الايه بين المسلمين بقسمه معروفه جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال وغيرها فأبو لبابة أخذ كأنه من الناس اللي شاركت ليه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبه لكن أبو لبابة أنتوا عارفين أن بني قريظة اليهود دايما اليهود بيغدروا مهما كانوا ومهما بيحاولوا يظهروا ليك في يوم من الأيام أن هم كويسين لكن طبيعتهم أن هم غدارين وطبيعتهم أن هم بينقضوا العهود ده على طول الخط وهم ايه ليه لان هم عندهم حسد شديد جدا ده لدرجه بيحسدون على السلام والتامين كلمه امين في الصلاه دي بيتضايقوا جدا منها وبيحسدون عليها سبحان الله ان هم المسلمين عندهم 17 مره بيدعوا ربنا ان ربنا يهديهم الصراط المستقيم وايه الجمال اللي عندهم ده فمتضايقين اللي احنا عندنا حاجه زي كده متضايقين اللي عندنا حاجه اسمها السلام تحيه جميله جدا طول ما انت ماشي كده قد ايه يكون عندك شعور انك بتشعر الاخر بالسلام وبتدعو له بالسلام وانت عم تقول لواحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانك بتقول له لن ترى مني ولن تجد مني الا السلام فانا رجل مسالم لك فالمعنى ده سبحان الله هي تحيه عميقه جدا للي يعرف يعني السلام و... ويتعامل معاه كانسان محروم منه يبص كده ان سبحان الله يقول لك الناس دي كويسه قوي سبحان الله كان لسه في واحده كانت مخطوفه تعمل في الإغاثة خطفت من قبائل في الصومال بتتحارب وكده المهم لما النهاردة بعد 18 شهر حبوا يطلعوها وبتاع لقوها مسلمة طب انت اسلمت ازاي وبتاع تقول بسماع الاذان وسماع الناس وهي بتقرا قران واتعرفت شويه على مجموعه من الصوماليين مسلمين وبتاع حبيت جدا الاسلام وهي اسيره يعني هي اصلا مأسوره المفترض بقى كرب وكبت وفصل وبتاع لكن سبحان الله الاسلام من تفكر فيه يجد قلبه سبحان الله يرفرف لهذا الدين المهم بني قريظة لما قريش حاصرت المدينة وكانوا جايين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريظة معهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تدافع عن الايه معه لو في عدو جه لمحمد احنا ندافع عنه من باب بقى ليه ان دول شركاء المجتمع والكلام الايه دوت يعني فسبحان الله آه نقضوا العهد واتفقوا مع قريش ان هم مش هيحموا وعادي جدا وهنفتح ثغره واللي عاوز يأذي ويدخل المدينه من عندنا يتفضل اه ده حاجه كبيره ولا حاجه صغيره دي بقى حاجه ضخمه جدا جدا لان يعني خانوا العهد وخانوا الاتفاق خاصة في وقت الأحزاب ده كانت يعني الوضع صعب جدا وكان ممكن الكفار يستأصلوا المسلمين يعني كان في هتحصل مجزرة لولا أن الله سبحانه وتعالى تولى هذا الأمر وصرف الكفار عنهم بالريح والقصة المشهورة يعني طيب لما انتهت الأحزاب حصل موقف عجيب جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بقى تعالوا عشان نقضي في بني قريظة مش هنسيبهم لازم نتحاسب على الكلام ده انت خلاص خالفت الشروط لازم تتحاسب فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واطبق عليهم هو طبعا تربسوا اماكنهم كويس جدا والحي اللي هم ساكنين فيه فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحصار شديد جدا هيموتهم لان لا في اكل بيدخل ولا في حد بيطلع خلاص حصار فاحاط بهم فلما اشتد عليهم الحصار جدا بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عاوزين ايه يتفاوضوا يفاوضونه على الاستسلام لكن نشترط لانفسنا شروط هتوافق ولا ما توافقش هما بيقولوا خلاص احنا ايه هنستسلم خلاص لكن لينا شروط ها توافق توافقوا ولا ما توافقوش ما رايكم توافق على حاجه زي كده توافق ولا لا توافق سبحان الله ها اختاروا ماذا ستفعلون هل ستوافقون ام لا توافقون على حسب الشروط جميل ممكن واحد يقول لك على حسب الشروط انا وافق ولا ما وافقش واحد تاني يقول لا واحد يقول لك ايه اه يا اخي برضه بتاع غلابه وشركاء معانا في المجتمع وبتاع والكلام ده كله فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل منهم اي شرط وامرهم ان ينزلوا على حكمه مهما كان قال لهم مفيش شروط انت هتسلم المدينه وبس دورك انك تسمع حكمي بس في حكم انت هتسمعه خلاص انتهى ليه بقى لان اللي بيتعامل مع المجرمين وخونة العهود بطريقة الهدوء دي لا ده خائن والله لا يهدي كيد الخائنين فلازم بما انه خدعك وطعنك وكدت ان تموت لا الشخصية ديت لازم يبقى فيه خلاص ده دول كانوا هيموتوكم وكانوا هيسلموكم للكفار لولا أن الله بعنايته أعان المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم خد فيهم قرار القرار ده هنعرفه دلوقتي فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليه حكم إيه هو الحكم ده إن الرجال يتقتلوا الرجال يتقتلوا خلاص سبحان الله فموقف هم كانوا لسه لسه ما عرفوش هم لا يعلموا فبعثوا للنبي قالوا له طيب خلاص عندنا حاجة تانية أبو لبابة ده قومه العيلة بتاعته بينهم وبين اليهود في تحالف قديم في الجاهلية يعني في علاقات بقى وإيه في نسب وفي اتفاقات وفي عقود وبيوع ومصالح مشتركة وكده قالوا طب احنا عاوزين أبو لبابة نستشيره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مفيش مشكلة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة فلما جاءهم أبو لبابة التف حوله النساء والأطفال يبكون وينتحبون عارفين انتم المشهد ده بقى أول ما دخل الستات بقى تصوت والعيال بقى يدنهم يعيطوا والدموع نازلة ومش عارف ايه كل واحد يحاول بق... كل واحد بيحاول بقدر الإمكان انه يظهر آآ آآ لأبو لبابة قد ايه الوضع صعب جدا عندنا وقام إليه الرجال يسألونه أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة بيقول لهم انتوا ايه رأيك بيقولوا له يا أبو لبابة انت بالله عليك قول لنا آه آه إن ف- محمد هيعمل ايه أترى أن ننزل على حكمه انت لو مكان أبو لبابة هتقول لأ ولا هتقول اه هو دلوقتي رايح فهم بيستشيروه بيقولوا له ايه رأيك ننزل على حكم محمد ولا نعمل ايه اليهود يهود سبحان الله اليهود يهود يعني طب واحد كده يجي يشتم واحد يقول لك يا اخي ده يهودي صح يهودي يعني حاجه كده غريبه بيقولوا لليهود يعني صحفي بيسال يعني يحكى ان صحفي يسال يهوديا بيقول له هو انتوا دايما فعلا اما واحد بيسالكوا سؤال لازم تردوا عليه لازم تسالوه سؤال قال له مين اللي قال لك كده فسبحان الله اليهود يهود ف ابو لبابه اتسال سؤال السؤال ايه السؤال انتوا فاهمين ايه اللي ورا السؤال ولا مش واخدين بالكم من السؤال من ورا السؤال هو بيقولوا اترى ان ننزل على حكم محمد يا ابا لبابه فاهمين اللي ورا السؤال هم كانهم بيقولوا له ايه هو ايه هو حكم محمد صح لكن عشان هم عارفين كويس جدا ان ابو لبابه ده راجل من اصحاب محمد وخلاص آه عنده محمد رقم واحد وعنده الاسلام رقم واحد مش سالوه السؤال المباشر لكن ادوا له السؤال الخبيث ادوا له السؤال اليهودي بل- يعني بلاش كلمه خبيث دي نقول اليهودي فاليهودي ديت هتبقى خبيث واشد يعني فادوا له السؤال اليهودي ايه هو بقى السؤال اليهودي اترى ان ننزل على حكم محمد يا ابا لبابه اكيد هيقول لهم اه صح طيب السؤال اللي بعده ايه هو عمل ايه بقى فقال نعم ولكنه أشار بيده إلى حلقه ليعلمهم بذلك انتوا عارفين مثلا واحد يقول لك ايه يشاور كده ايه من بعيد كده على ايه يعني زي السكينه كده يقول لك هيذبحك فاشار بيده الى الحلق قال لهم نعم وعمل لهم كده طيب ايه الغلط في كده هو بيقول لهم يعني ان النبي هيحكم حكم عليكم بالذبح وهو ما اتكلمش هو بس اشار بايده كده يعني عمل لهم اللقطه دي في غلط في كده في اي حاجه في في حاجه حصلت هو عملها مم. في بعض الناس ممكن ما يكونش متخيل هي ايه الغلطه اللي هو عملها الغلطه اللي هو عملها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سربش المعلومه ديت وما قالش ايه هو الحكم انت ليه رحت قلته ما بقى انت عارف بقى يا جماعه خلينا بس نقول ابو لبابه اول ما عمل كده عمل ايه شوف هو عمل ايه ننزل على حكم محمد قال لهم اه و- م- مش قال لهم اه قال لهم نعم واشار بيده الى حلقه صح ايه اللي حصل يقول ابو لبابه هذه الكلمه التي سيقولها الان وستسمعونها هي دي الكلمه ديت اللي زيها بسببها دول كانوا صحابه وان دول يعيشوا مع محمد وان دول ينزل عليهم القران وامامهم ويعيشون الايه المعاني دي بسبب الكلمه اللي جايه دي قال فوالله ما زالت قدماي من مكانهما بيقول انا والله واقف مكاني حتى عرفت اني قد خنت الله ورسوله واسقط في يدي يعني ندمت فما ادري كيف اخرج من سخط الله بقول انا عملت كده بقول والله ما اتحركت يا يا انا يعني ممكن يعني فعلا ممكن الحته دي كده تمسكها وممكن نتكلم فيها لغايه يوم العيد يعني لغايه يوم العيد كده نتكلم بس في السطرين دول اللي هو قالهم دول وقد ايه دول مليانين معاني وجدانيه ومعاني آه، م- في إدارة الذات والتربية الذاتية وال... معاني كبيرة جدا بقى من أعمال القلوب و... آه، والبعد عن أمراض القلوب ناس عالية أوي أوي أوي يقول فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله وأسقط في يدي فما أدري كيف أخرج من سخط الله عرف ذنبه بسرعة مش جو بقى على فكرة أنا ما قلتش وما هو إيه اللي هيحصل يعني طيب ما إحنا كده كده محاصرينهم هم هيروحوا فين ويعني ما الخبر أصلا كده كده لو اتسرب ده ما ما هو جميل إن هو يتسرب عشان بقى يجهزوا أنفسهم عشان لو ناويين على أي حاجة يورونا هيعملوا إيه وأنا التبريرات بقى التبرير يمنع رؤية التقصير إنك تدنك تبرر هي اللي قالت يا ماما والله هو اللي ضربني الاول ده هو اللي عمل هو اصلي كان يقصد ده هو اللي قال لي انت قلت له كذا تظل تبرر تبرر تبرر طب ما تقول ما تقول تقول انا اخطات انا فعلا عملت كده انا فعلا عملت كده وده رقي على فكره رقي عالي جدا شوف اعلى اكتشاف بعد ان تكتشف القران ان تكتشف نفسك اعلى اكتشاف انك تكون فاهم نفسك كويس وانك تجيد السيطره عليها انك مش الهوى اللي يسوقك انت اللي ماسك انت اللي ماسك زمام نفسك انا كنت دايما اقول للشباب اللي بيجذب احد مشاكله ان عنده قيمه قيمه صعبه قوي غير الكذب والحرام وكده ايه إيه- ان هو مش اللي مش هو اللي مسيطر على نفسه هو مش قادر يتحكم في نفسه وما عندوش المواجهه والقوه والجرأه وان يتكلم بالشفافيه ديت ان يقول لك انا لا انا انا فعلا انا فعلا اخطات انا عملت كذا آه، عنده الشفافيه العاليه ديت انسان م م- يعني ايه منسجم مع نفسه في انسجام عالي جدا بينه وبين إيه؟ ذاته فاول حاجه عرف ذنبه بسهوله جدا واعترف بيه هنشوف عمل ايه وبعد كده نعلق ايه بقى على شخصيته باسهاب اكثر يعني فلم يأتي أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حصل الكلام ده كله ما روحش بقى على النبي لا لا لا لا لا لا فإيه اللي حصل انطلق على وجهه إلى بيته راح على طول يتحرك على بيته رايح على بيته هيعمل إيه رايح فين يا أبو لبابة بتعمل إيه فاستحضر سلسلة من حديد جايب وبيحضر جايب سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سواري المسجد السارية دي اللي هي الاسطوانة اللي هو العمود بتاع الجامع راح واخدها وراح واقف على رجله و- وراح رابط كده نفسه وراح لففها عليه وقال ل- لحد شد ثم قال والله لا أحل نفسي ولا أصيب طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت يا عم الإنسان بيكون صادق يا عم الإنسان بيكون عنده ع- علاقته عالية جدا شفافة جدا آه، وصفحته بيضة في علاقته مع ربنا فعما يحصل فيها شخبطة بيضايق جدا يا جماعة بصوا اللي لابس آه، قميص أبيض أو قميص فاتح قوي يعني وفي آه، نقطة تراب جت عليه بيكون قاعد منسجم بيكون كده حاسس كده ولا حاسس كده ان في حاجه كده غلط وقاعد عاوز ينظفها طيب اللي لابس قميص اسمر اسود كحلي وممكن يعني لو مسكته كده وعصرته تنزل black صح هو مش فارق معاه صح مش حاسس بحاجه يعني مش فارق معاه الفرق بين ال- الاولاني والتاني الت- ال... في واحد اما الحاجه اللي بتكون عنده بيضه هو اي خدش فيها بيزعجه اي خدش بيزعجه فدايما اول باول يقول لك لا في تراب لازم انضفه طب اهدى بالله يا عم تراب ايه ما انت شايفني وانا لابس كحلي ده انا هي على فكره انت عارف اللبس اللي انا كنت لابسه ده اه ده كان ابيض من كثره الح- البقع اللي عليه بقى كحلي كده شوف بقى لونه جميل ازاي لا انا ما استحملش كده انا توبي كان ابيض وانا بحب اللون الابيض انا بحب اللون الفاتح ما تغمقيه مش تغمقهولي الله يكرمك فهو ابو لبابه علاقته نقيه جدا مع ربنا علاقه سلسه فعما يحصل فيها شخبطه المشكله مش في الشخبطه المشكله انك تسيب الشخبطه مفيش مشكله خالص انك تقع المشكله انك تستمتع بالوقع يعني في واحد مثلا إيه، وقع في بركه طين هو ماشي كده اتزحلق الدنيا مطر وبتاع فاتزحلق فبدا يقول لك ايه الله ده الطين ده جميل قوي وبدا يعوم ده تقول عليه ايه ده انت ده انك تعاتبه ان هو وقع ولا هتسقف له اول ما بدا يقوم ويشيل الطين من على جسمه فالمشكله ان كلنا بنتزحلق وكلنا بنتبهدل وكلنا ممكن يجي علينا الطين فالمشكله انك مش تقع لا والا ربنا سبحانه وتعالى غف- غفار والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم اتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم ما كلمه ان ربنا غفور ربنا بيتوب كلمه التواب والغفار والغفور احنا هنشوفها ازاي الا لو لو- الا لو في ذنوب ولازم يبقى في ذنوب عشان نشوف الغفور لازم يبقى في ذنوب عشان نشوف التواب صح فالقصة مش في الذنب ليست مجرد انك تقع في الذنب عادي انك تقع في الذنب المشكلة فين بقى انك تستمتع قدامك في الحتة دي ابو لبابة واخد قرار والقرار الصح يتحرك ابو لبابة يجيب السلسلة من حديد ويبدأ رضي الله عنه يجي يقف يقف في المسجد ويربط نفسه يقول والله لا أحل نفسي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وعرف ما كان من أمره قال أما إنه لو أتاني لاستغفرت له ولكنه قد فعل كذا وكذا فلست أطلقه عشان هو حلف يعني حتى يطلقه الله يعني أنتظر بقى أشوف إيه يعني أمره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى وإن خلاص لعلي يأتي فيه وحي هنشوف يحصل إيه وظل أبو لبابة على الحالة دي لدرجة جسمه ضعف ووهن عظمه خلاص مفيش اكل وخارت قواه خلاص مش قادر سبحان الله وطبعا ده نوع جائز اه جائز ان الواحد ممكن يضغط على نفسه شويه اللي اللي ان هو مثلا عاوز واحد عاوز يخس فممكن يمتنع شويه عن الطعام واحد عاوز مش عارف آه، يتدرب على آه، مهاره ال- ان هو تبقى قدامه ملذات ويسيبها ممكن الواحد يعمل كده اه لكن لا تؤدي الى هلكته فهو ما اداش الى هلكته هو بس ضعف شويه ثم تلتها أيام أخرى أصيب فيها سمعه و- فما عاد يسمع إلا قليلا بدأ حتى بقى فيه هدوء كده والنبي صلى الله عليه وسلم يرفق به وكانت له بنت البنت دي كانت تأتيه باكية يا كانت شوف المجتمع كله كله حريص وزعلان على والدها وبتحبه قوي لكن كانت بتعينه على الطاعة كانت تأتي إليه بات- بنته تأتيه باكية منتحبة بعد شدة البكاء فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك البنت تفك القيد يطلع يوم يصلي يخلص صلاة يرجع تاني شوف بقى أثر الأثر النفسي وهي بتربط والدها تاني وتلف عليه سلسلة تانية مجتمع نقي جدا لا مجتمع آه، كان في سجن النبي صلى الله عليه وسلم هيسجنه ولا ان في حد هيلخبط له ايده لا لا خلاص انت ده موضوعك انت خد الاسباب اللي ترجع بيها لربنا فكل واحد بقى بيحاول يرجع لربنا بطريقته صباح هو سجن نفسه وحاول يتوب بصدق مش مسألة بقى خلاص بقى انا تبت انت ليه بتزعق وانت بتقول تبت هي بت... انت دلوقتي غلطت في والدتك ليه بتزعق بالطريقه ديت دي طريقه واحد لا ده مش طريقه واحد انك تبت من الصوت العالي دي مش طريقه واحد تاب من العقوق ردودك دي معناها انك محتقن لكن لا ابو لبابه مختلف تماما ويظل على الحاله دي سته ايام بلياليها شوف سته ايام بلياليها سبحان الله مشدودا الى ساريه المسجد النهارده يا جماعه اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بزياره المسجد النبوي ان شاء الله في اقرب فرصه هتلاقوا كده واكتبوا كده على النت وابحثوا اسطوانه ابي لبابه ابو لبابه تلاقي كده اسطوانه معروفه عمود كده مكتوب عليه اسطوانه ابو لبابه هي ديت اللي اللي ربط نفسه فيها وكل ما تشوفها بقى تقول يا رضي الله عن ابي لبابه ممكن الاسم ده انتم مش كنتوا عارفينه قوي او مر عليكم زمان ونسيتوه حبيت اجدد ال ال ال ال- الحب ليه عشان هو مرتبط بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي رابط بينك وبينه فكلما تز- زرت المسجد تتذكر زي ما بتروح تشوف الروضه وتشوف كذا هو جنب الروضه على طول بالمناسبه بل ممكن يكون على ايه خلاص يعني على حدود الروضه على خطوات منها فابو لبابه رضي الله عنه سته ايام حتى اذا جاء جاءه الفرج من السماء عند سحر الليله السابعه شفت ال- التوبه بتيجي امتى مش مجرد انك تاخد القرار واحد يقول لك خلاص انا خدت القرار النهارده لا كمل كمل وكان في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سلمه قالت ام سلمه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فقلت مما تضحك يا رسول الله اضحك الله سنك قال تاب الله على أبي لبابة الله أكبر يا الله أكبر تاب الله على أبي لبابة قلت أفلا أبشره يا رسول الله سبحان الله أبشره يا رسول الله وطبعا زوجات النبي أمهات المؤمنين أنفع أبشره سبحان الله شوفوا حب الخير للمسلمين تكون عندك حب لاخواتك حب انك تبشره حب انك انك دايما اي حاجه خير انك تسارع تتسابق انك اول واحد تدخل عليه السرور النبي صلى الله عليه وسلم معدي هو وابو بكر وعمر فلقوا ابن مسعود بيصلي فعجبهم جدا الصوت وبعدين ابن مسعود راح رافع ايده وبيدعي فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ليه واثنى عليه خلاص عمر على طول الفجر يروح رايح له عاوز يسبق ابو بكر وبيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا وكذا وكذا وهنيئا لك قال جزاك الله خيرا قد اخبرني ابا ابا بكر في السحر اخبرني ابو بكر في السحر يا عليك يا ابو بكر الصديق ما فيش فرصه ما فيش فرصه مش سايب حد يسبقه رضي الله عنه فسبحان الله ام ام سلمه قالت افلا ابشره يا رسول الله قال بلى ان شئت فقامت ام سلمه على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قالت أم سلمة فثار الناس ثورة ثورة فثار الناس كله قام يجري ليطلقوه كله بيجري يشوف مين اللي يلحق الأول إن يفك قيده طب ليه ما عملوش كده من الأول طب ما كان في حد كده بالليل كده يروح فاكر قدوة أبو لبابة أبو لبابة حبيبي انت قلبك مرتبط بمين انت بتعبد مين سيبك من الاخوه والقصص دي كلها ركز مع ربنا وسيبك من الكلام ده لا لا لا يا هم يساعدوه انت فعلا لو بتحب صاحبك بصدق وبتحب صديقتك بالصدق هتساعديها على التوبه هتساعديها على الاوبه مش مش مساله كده نسيبها كده وخلاص ولا وبتاع وسيبك لا لا لا لا بتساعديها وتعينيها فثار الناس اليه ليطلقوه فقال لا والله لا والله حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا انا غلطت فيه هو هو الذي لا ما انتم ممكن تعملوها وانا اكون مبسوط وربنا تاب عليا بس ان هو اللي يعملها فلما خرج النبي الى الصلاه اطلقه بنفسه ليس هناك احد في وسعه ان يقدر فرحه ابي لبابه بتوبه الله عليه او ان يتصور مدى بهجته برضا نبيه عنه فقد ظل منذ ذلك اليوم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى الذي نزل فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم يقول وقلنما قرأت هذه الآية كانت تفيض عيناه فرحا بتوبة الله عليه كان بيبقى مبسوط أوي أوي بالآية ديت أنا بحس لو أنا مكانه يعني كأني مكان أبو لبابة كان بيوتر بيها يعني يقول قل الله أحد اللي يقول دي الأول بعدين يقول قل الله أحد خلاص يعني الآية ديت يعني إيه كانت تقريبا لو معاه موبايل كانت هتبقى ديت النغمة بتاعتها سبحان الله عرف ذنبه بسرعة كان عارف ذنبه كويس جدا تاني حاجة أحسن توصيفه يعني عرف يشخصه كويس وعارف الخلل جه إزاي صح مش مسألة بقى ده إنه يدافع والكلام ده والمؤمن اول ما يعمل المعصيه عارف ان هي مش شيطان لكن إيه انا كمعدني انا معدني كويس انا بحب النبي انا بستمتع بالقران انا بحب الصلاح وبحب اهل الصلاح انا مش وحش مش هسمح لك انك تغتالني فيبدا يحاور الشيطان مهما وقع يقول له انسى انت فاكر انك هتاخدني من الصلاح هتاخدني من اهل الصلاح انا عارف ان انا بحبهم وانا اشهد ان انا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم وانا صادق انا بحب الحاجات دي كلها وبحب الخير مش هسمح لك تاثرني مش هسمح لك انك تكتئ... تجعلني قانط وانك تكتئبني وتخليني يائس وعاوز انتحر ومش عارف اعمل ايه لا لا لا مش هسمح لك بالكلام ده كله المؤمن عارف طريق الرجعه بسهوله جدا انت عارف ترجع ازاي الندم توبه انك تندم اول حاجه انك تعترف انك تقلع مش بقى كمل معاهم وبتاع وخلاص بقى ومش عارف ايه كل شويه يكملوا معاه انتهت علاقته بيهم سبحان الله وبعدين بقى في حاجه كمان عدم التهويل للذنب ما يدونش بقى ده انا ذنب صغير آه ده في ده في اخوه ب... الله المستعان عملوا حاجات كبيره جدا لا لا مش قاعد يتفلسف بقى سبحان الله لا هو مركز جدا وشوفوا سبحان الله التربية بتاعة المراقبة عالية جدا عنده هو مراقب جدا لنفسه أبو لبابة كان فاهم كويس جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما من قلب ما من القلوب قلب إلا وله سحابة ما من القلوب قلب من إلا وله سحابة كسحابة القمر أنتوا عارفين سحابة القمر؟ السحابة السحابة وهي بتعدي من جنب القمر كده وتبدأ تغطي نور القمر أنت بسهولة بتشوف القمر ولا بتلاقي كده النور اختفى شوية؟ نوره اختفى صح؟ النور بتبدأ إيه؟ تختفي فما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذ جعلته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء جميل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ضرب المثل صلى الله عليه وسلم بيقول لك مع حديث جميل جدا انك تفهم بيه حالك وتفهم بيه حال الاخرين ان احيانا انت زي السراج المنير انت زي القمر انت زي البدر قلبك ما شاء الله وعملك ما شاء الله منور وحاجه جميله جدا بس احيانا في سحابه تعدي فيحصل ايه ما نشوفش القمر وبعد كده هتنجلي ثم يظهر هو عارف ان هو كالقمر لكن عارف ان السحابه دي لازم تنجلي فعشان كده ايه يرجع تاني يقول لك لا انا مش كده لا انا مش انا مش الشاب اللي يعمل الحاجات ديت حتى لو انا وقعت فيها وتكررت لا هرجع تاني واحاول بقدر الامكان اعود مره اخرى اضيء لنفسي واضيء واضيء لغيري ولذلك الامهات تبقى فاهمه كده اما تيجي تشتكي من ابن من ابنها نقول لها كده ابنك في مرحله السحاب ولا في مرحله القمر انت دلوقتي ايه واحيانا كده بعض الاولاد كده يجيبوا بفاهمين كده وبتاع يقول لها معلش يا امي كنت في مرحله السحاب طبعا ما ياخدهاش هزار لكن يبقى فاهمها فاهم ان ان الاصل فيه ان هو القمر وطبعا مفيش سحابه قاعده بقى على القمر ومغمياه شهرين ثلاثه يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا ما يمنع هذا النور المراقبة الذاتية كانت عنده عالية جدا ابرز ما نستخرجها منه ان هو كان عنده ذاتيه عاليه ما مش فكره بقى اصلا انا لسه هروح احكي لاخ واخ يقول لي تعمل ايه ويقول لي لا انت ايه اللي غل... لا انا الحمد لله منور من جوه ويا جماعه تانيب الضمير تانيب الضمير في مرحله واحده بس يكون صحيح غير كده يبقى احباط ملوش فايده وملوش لازمه تانيب الضمير لو بيدفعك للبحث عن مخرج حقيقي يبقى عشان تجد طريق للعوده ده جميل اما غير كده جلد ذات او ارضاء ذات بالمناسبه يعني لان مش شرط جلد ذات بس ممكن يبقى انا تانيب تانيب قاعد عمال اجلد في ذاتي او تانيب تامين انا حابب اللي انا ايه عم بقول الكلمتين دول ببقى مرتاح بريح نفسي بقى واكمل فايه بقى بيكون ايه الدور ده بيبقى جميل معايا يعني ربنا عافينا واياكم ابو لبابه شخصيه جميله آه نسال الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يمن علينا ونرزق زيارة البيت المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا ونصلي في المسجد النبوي ولعلنا نطلع إن شاء الله على اسطوانة أبي لبابة هي طبعا لا يشرع يعني ما فيش عبادة معينة عندها ولا في دعاء معين ولا في أي حاجة بس فكرة بس سبحان الله إنك تتذكر الشخصية ديت وقد إيه تتذكر الصحابة وإنك إنك بسهولة جدا إنك ممكن تعمل قيد إنك تربط نفسك اه اربط نفسك اربط نفسي ازاي يعني اجيب سلسله من جوه دلوقتي ولا اجيب ايه يعني ممكن دلوقتي في و... في بعض الامهات دلوقتي دخلت جابت الايه حبل الكبير اللي هو التخين ده او جابت سلسله وقالت له يلا بقى نربطك اه فعلا احنا عاوزين نربط بعض ونرتبط بس نرتبط ازاي بقى ممكن اقيد نفسي انا بقى ال10 ايام دول بتوعات الاعتكاف دول انا هركز جدا تعالي يا امي ايه رايك يا امي لو نعمل الاوضه بتاعتنا ديت نقلبها تبقى هي المعتكف بتاعي انا واخواتي ها موافقه تعالي نعمل كده ونبقى دي القيد بتاعنا ونجري بقى في القرآن ونجري في الصلاة ونجري في الاستماع ونجري في قراءة بعض الكتب ونقرأ بعض حاجات الجنة وخلص كتاب عن الجنة أنا أعرف شباب خلصوا دلوقتي بفضل الله في وقت كورونا ده صحيح البخاري ومسلم راجعوه كده بسرعة مع باباهم ومامتهم فهل ممكن نعمل كده نكسر نعمل قفزة في العشرة أيام دول ونقول إحنا ربطنا أنفسنا كان الاعتكاف ده اعتكاف اسمه اعتكاف أبي لبابة عندكم استعداد تعملوا كده انا حاسس ان في شباب بيقولوا احنا خلاص عملنا كده وجبنا سلاسل من جوه خلاص ممكن تعمل كده ممكن تعمل القيد ده ممكن تقيد نفسك وتقول مفيش دخول على النت الا للدروس فقط لمدة العشر ايام دول وتعمل تحدي مع نفسك كده اسمه تحدي ابي لبابة خلاص تحدي البطل انك تقدر تعمل كده مع نفسك تقول خلاص انا هنقطع عن اي مشتت ليا في العشر ايام دول يعني حتى لو انقطعت ونايم انا ما عنديش مشكله لانك النوم ده فيه نفع لجسدك لكن التشتيت ده فيه تشتيت لذهنك وتشويش على قلبك اسال الله ان يسددنا واياكم ويرزقنا واياكم حسن الاقبال عليه والقدوم عليه جزاكم الله خيرا